بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين انتهينا في الدرس الماضي من صلاة الخوف وكلام العلماء فيها ويتعلق بصلاة الخوف صلاة أهل الأعذار أو بالتحديد صلاة المريض صلاة الخوف عرفنا في وقت القتال في وقت الحرب وقت الالتحام الكر والفر أو أنه في السفر للقاء العدو أو في انتظار حضور العدو يصلي صلاة الخوف على الهيئات التي ذكرناها لكن إذا كان الإنسان مريضا هنا يصلي الصلاة كما فرضها الله سبحانه ولكن قد يتعذر عليه بعض الواجبات أو بعض الشروط أو بعض الأركان في الصلاة فلا بد من معرفة صلاة المريض قبل ما ندخل في الكلام عن صلاة الجمعة المريض مين هو الإنسان المريض زي ما يعرف العلماء أنه الإنسان الذي تعرض لعلة منعته من شيء أفسدت شيئا من بدنه أو من نفسه فيقول المريض ما أو المرض ما يعرض للبدن فيخرج البدن عن حده الاعتدال الإنسان معتدلا أصبح بهذا المرض عنده صداع شديد عنده دوخة عنده كثير التعب المرض العرق الشديد الحمى أشياء بتعرض للإنسان منها اللي يمنع الإنسان من الصلاة قائما أو قاعدا أو أنه يمنع شيئا من أفعال الصلاة كرفع اليدين كالركوع كوضع اليدين على الركبتين ونحو ذلك فهذا المرض ما يعرض لبدن الإنسان فيخرجه عن حده الاعتدال اللي يكون عليه الأغلب من الناس قد يعرض هذا المرض لنفس الإنسان النفس مرض نفسي إما أنه يذهب عقل الإنسان بالكل يبقى غير مكلف في وقت ذهاب عقله أو أنه أحيانا وأحيانا يبقى في وقت ما ذهب عقله ليس مكلفا لا بالفعل ولا بالقضاء لكن إذا كان أنه لا هذا يذهب عقله شيئا يسيرا وبعدين يرد إليه تاني يبقى في وقت ما قدر يلزمه العبادة وهكذا أهل الأعذار يلحقون بذلك الإنسان إذا قلنا في صلاة الخائف بسبب الحرب قد يكون الإنسان خائفا بسبب اللصوص هنا هذه حرب ودي شكلها النتيجة واحدة فيها يبقى الخوف يخاف على النفس يخاف على العرض يخاف على الأهل يخاف على المال يبقى هنا أنواع من أنواع الخوف اللي هيبقى للإنسان أن يعدل في الصلاة مثلا إذا كان بيصلي يصلي بسرعة هيسقط عنه صلاة الجماعة إذا كان في خوف يمنعه من صلاة الجماعة إذا ذهب إليها وقدمنا شيئا من ذلك فأصحاب الأعذار زي الإنسان الخائف من شيء من عدو من لص من قطع طريق خائف من ضياع المال وكذا كذلك قد يكون الإنسان عريانا لا يجد ثيابا يذهب بها للصلاة فيسقط عنه أنه يذهب لصلاة الجماعة مثلا الإنسان اللي من أهل الخوف مركب في نص البحر مركب هتغرق وده وقت الصلاة مش قادر المركب عمالة تضطرب شمال ويمين ولا يقدر على الصلاة خايف لا يقع في البحر متشبث بحاجة واقف ما يبقى هيصلي على حاله الذي هو عليه لكن تسقط الصلاة لا ما تسقطش الصلاة لا تسقط الصلاة يلزم الصلاة ودي نعرف قدر الصلاة وقيمة الصلاة لما نعرف إنها لا تسقط عن الإنسان حتى وهو بيحارب وقت المسايفة رافع السيف ويضرب العدو وقاعد بيها بيحارب عليه صلي صلي بفمك اذكر الله عز وجل وتومئ برأسك تهز رأسك ركوعا وسجودا ويلزمكش أكثر من ذلك سواء مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة بتجري برايح جاي هتصلي الصلاة كما قدمنا في المرة السابقة يبقى أهل الأعذار ما اللي ملحق بالإنسان المريض الخائف العريان الغريق السدين وغير ذلك من أهل الأعذار اللي مش هنقول تسقط عنهم الصلاة لا تسقط الصلاة طول ما عقل الإنسان ثابتا يلزمه أن يصلي حتى ولو كان البدن لا يقدر على الحركة لكن العقل ثابت اللسان ذاكر لله سبحانه تبارك وتعالى يقدر على شيء من الإيماء يبقى هذا ملزم بهذه الصلاة إلا أن يصل إلى درجة اللي لا يقدر على أي حركة فيها ولا حركة فمه ولا لسانه أصلا معذور هنقول له إيه هذا الإنسان إذا ذهب العقل أو بقى يتوه مجرد ما يدخل في الصلاة يتوه ما يدريش بحاجة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها طيب ال- أهل الأعذار أو المريض خاصة يقول الفقهاء إنه آه، يجوز له للمريض إنه يفعل الأشياء الواجبة عليه تجب عليه ويجوز له إنه الأشياء التي لا يقدر عليها إنه ينتقل البدل أو يترك هذا الشيء الغير المقدور عليها له بدل فينتقل إليه يا إما ليس له بدل يبقى يسقط عنه ذلك الذي لا يقدر عليه الصلاة يا إما بيصلي فريضة يا إما يصلي نافلة النافلة يجوز للإنسان الصحيح أن يصلي النافلة من قعود وهو قاعد يصلي نافلة من باب أولى أن المريض يجوز له يصلي النافلة وهو قاعد يبقى إذا كان السليم يجوز أن يصلي لكن تفرق إيه بين الاثنين تفرق أن السليم إذا صلى قاعدا هيكون له نصف الأجر فقط ليس له أجر كامل إذا صلى هو صحيح ما فيش فيه علة وصلى هو قاعد له نصف في النافلة ليست في الفريضة لكن الفريضة يلزمه أن يصلي قائما فإذا صلى قاعدا مع القدرة على القيام بطلت صلاته تبطل صلاة من صلى قاعدا مع القدرة على القيام إلا لعذر من الأعذار يبقى قلنا في صلاة المريض قاعدة يجوز له إذا كان سليما أن يصلي قاعدا في النافلة من باب أولى إذا كان مريضا المريض له الأجر كاملا على ذلك طالما أنه المرض يمنعه من القيام أو يشق عليه القيام الإنسان الصحيح إذا صلى قاعدا في النافلة فله نصف الأجر فقط لا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم صلاة الفريضة هتشمل انه يكون فرضا عينيا من الصلوات الخمس او فرضا كفائيا زي صلاة الجنازة مثلا او صلاة نافلة زي صلاة العيدين على الخلاف فيها كذلك مثلها صلاة النذر اذا نذر صلاة صارت واجبة عليه هذه الصلاة إذا لم يطق الإنسان القيام بسبب عذر من الأعذار يبقى له أن يصلي هذه الفريضة وهو قاعد طيب ايه ضابط المرض اللي هيدعي الانسان لا ما يصليش قائما يصلي قاعدا هل اي مرض يروح قاعد ومصلي قاعد عشان انا مريض قلنا لا لا القيام في الصلاة هذا ركن في الصلاة لابد من القيام حتى لو أدى الأمر إلى أنه هيقوم شوية ويقعد شوية لكن طالما يقدر على القيام لابد من القيام لابد من الإتيان بالقيام فإذا تعذر على المريض القيام كله يبقى هيصلي قاعدا وهيجيب الركوع من قعود والسجود من قعود لكن لا مش متعذر شويه يعني اذا وقف شويه هيدوخ يبقى يقف شويه لغايه قبل ما يدوخ وبعدين يقعد لكن طول ما هو انه قادر على القيام يلزمه القيام يبقى هنا اذا تعذر القيام بعضه او كله اتى بالمقدور عليه طب هيتعذر ليه هذا القيام ممكن يكون الانسان مقطوع الرجلين مثلا لا يقدر على القيام ممكن يكون لا رجليه مولودة بس في ألم شديد في ركابه في قدمه ما يقدرش مع هذا الألم الشديد ما يتحملش هذا الألم في القيام قد تكون في مشقة يسيرة يتحملها هذا يلزمه القيام في مشقة يسيرة يلزمه القيام لكن لا مشقة شديدة بحيث أنه هيزيد عليه المرض بهذا الشيء يزيد المرض يبقى حذره الأطباء أن القيام هيزود عندك تآكل في عظم الغضاريف بتاعتك القيام هيتأكل أكتر وهتروح في النهاية المفاصل بتاعتك ما تقدرش على ال- القيام يبقى هذا عذر له إذا كان القيام هيزود عليه المرض الذي هو فيه أو أنه مريض ويعني بيتشافى ياخد العلاج لكن هذا القيام هيأخر له البرء هيأخر الشفاء يجوز له أن يقع بسبب ذلك آه، يبقى يصلي قاعدا بركوع وسجود من قيام من ال- الألم إنسان إذا وقف تحصل له دوران تدور دماغه يتلف يقع يبقى هنا يجوز له يصلي وهو قاعد أو عنده ألم شديد معه مش قادر يرفع راسه ألم صداع شديد مع أنه نزلة برد قوية جياله ما يقدرش يرفع راسه فيها من شدة الصداع مثلا آه، صداع يجعله أنه إذا وقف دماغه هتنفجر فيضطر أن هو يقعد مثلا هذا معذور في هذا الشيء ولذلك لما الفقهاء يذكروا المرض البسيط ويضربوا المثال بالصداع هذا ليس على إطلاقه هذا ليس الاطباء اخبر بذلك من ال- من الفقهاء يبقى الفقيه يتكلم عن اللي هو يعرفه لانه ما ما جربش كل الامراض انما اللي عرف الامراض هو الطبيب فالطبيب اللي يتكلم في هذا الشيء فإذا كان الإنسان القيام يزود المغرب وهو واقف يقول لك هتنفجر فيضطر إنه يوطي راسه علشان يقل الألم يبقى على ذلك بحسب المغرب لا والله هو صداع هو في القيام ولا في القعود يقف يلزمه القيام طالما هو في في في, في الحالة واحدة آه، يمكن الصداع يجيله إذا ركع إذا سجد يزيد الألم عليه بحيث ما يبقى خلاص معذور ينحني فقط ينحني ما يلزموش يبقى الشريعة بتأتي للإنسان بالتيسير العظيم الجميل لكن التكليف مولود التكليف مولود يبقى أنت مكلف وتأتي بالشيء بقدر بقدر المستطاع الذي تقدر أن تأتي به يبقى احيانا يضرب المثال بالالم البسيط وجع الضرس الانسان عنده ضرسه بيوجعه يقول لك هذا وجع بسيط هذا صحيح واحيانا يكون وجع بتاعه يمنع من الركوع والسجود لو انسان عنده خراج تحت ضرسه مش ممكن يقدر لا يركع ولا يسجد اذا ركع وسجد يصوت يرفع راسه يبقى هنا كلام الفقهاء ان وجع الضرس هذا من ال- الاشياء البسيطه اللي يلزم فيها لا ما هو الكلام ده غير صحيح غير صحيح هذا كلام يعرفه الاطباء اكثر من الفقهاء في ذلك يبقى اذا كان المرض يؤثر على الانسان بحيث انه لا يقدر معه على الصيام لابد ان هو يتع- ياخد الادويه والا ي- يحصل في شيء ويزيد ممكن يحصل له آه، خراج يورم يرتفع لسانه يسد زوره يموت يتخنق يبقى هنا ده مش كلام الفقهاء هنا بقى لا هذا كلام الاطباء يبقى الطبيب ادرى بايه ال- الامر اللي في ده فلا يقال ان وجع الضرس من الامراض البسيطه لا يبقى هو ينقسم تحت مرض خفيف مرض وسط مرض ثقيل صعب شديد فاذا كان وصل لهذه الدرجه بحيث انه لا يقدر يتحمل ذلك يبقى له العذر في انه اذا كان الركوع والسجود هيعمل له دوار هيجعله انه يتخنق فيها يبقى لا يلزم بذلك ويكتفي بالانحناء اللي في ذلك. طيب آه، يقولوا لنا برضه انه من من الالام او الالم الشديد اذا كان عنده شقيقه كلمة شقيقة يحصل بها صداع نصفي يعني صداع نصفي يأتي الإنسان وأحيانا صداع نصفي يعذب الإنسان به فإذا كان معه لا يقدر على القيام صلى قاعدا لا يقدر على القيام بس ما يقدرش لا يركع ولا يسجد يبقى ينحني بالركوع والسجود بحسب ما يقدر عليه كذلك الرمد مرض بالعين والاطباء بيطلق كلمه رمد على مرض العين بغض النظر بقى الأطباء, الاطباء بيقولوا ايه فيها فعند الفقهاء الرمد المرض المتعلق بالعين لكن الرمد يمكن عند الاطباء احيانا مرض العين تحمر العين وكده ما فيهاش حاجه احيانا لا بتحمر العين وتتعب بحيث لو وطى يحس انه هتخلع منه يبقى في هذه الحاله وصل لمرحله شديده انه يعذر في امر الركوع والسجود يكتفي بالانحناء في هذه وفي تلك يبقى هنا ايه اللي بيحدد هو المريض نفسه اللي بيحدد نفسه انه المرض لا لا لو ما اقدرش اسجد على الارض يجي انسان يقول لك ما لاقي بره في الشارع واقف الناس ما بتصلي ما تصليش لا يدخل صلي يقول لك لا ضرسي هيموتني ما اذا ركعت هصوت ما اقدرش ان انا اركع فهنا الامر سهل لا ادخل وصلي مع الجماعه ما تركعش ولكن انحني براسك بس بقدر بحيث انه فعلا مع السجود على الارض يزيد ضغط الدم في الانسان في المنطقه اللي هي صارت تحت الان ضغط الدم يزود الالم يبقى بحيث هينفجر الفك بتاعه يبقى هنا الشريعه تاتي ان انت معذور ده ضرسه بيوجعه وده ضرسه لكن ده ألمه حاجة وده ألمه حاجة. ده يقدر على الركوع وسجود ده لا يقدر على هذا الشيء يبقى الإنسان هو أدرى بنفسه فيه حتى لو قال له الفقيه أنت معذور في عدم الركوع هو أدرى أنه يعرف يركع يبقى ملزم الله يسأله عن عن نفسه عن نفسه هو يبقى مسألة إن الإنسان ياخد بالرخصة ما قال لي صلي وأنت قاعد أصلي وأنا قاعد لا ما أنا عارف إن أنا أقدر أقوم يبقى هنا لا تخدع نفسك طالما تقدر على القيام والركوع والسجود أنت مطلوب منك ذلك شرعا والا بطلت الصلاه. يقول العلماء انه اذا لحق بالانسان نوع من المشقه مشقه رجله بتوجعه شويه بس يقدر يقف يلزمه القيام ولا يجوز له ان يصلي قاعده يمكن انسان جاي ماشي من بيته للمسجد واقف يتكلم ويسلم على الناس وقت الصلاه راح قاعد هنا لا يجوز له ذلك ما انت واقف بتسلم على الناس وتعمل يلزمك القيام يبقى طالما تقدر على القيام يلزمك القيام في الصلاة من الألم الشديد هذه الأشياء اللي ذكرناها آه، يلحق به بقى أشياء ممكن ألم نفسي ما هوش ألم ألم نفسي إنه في ناس قطاع طريق لو شافوه هيخطفوه يقتلوه م- مش قادر يقف الا يشوفوه يصلي في بيته جنبه سور بينحني جنب السور الا يتشاف في- زي الحكم القتال يبقى القتال مع الاعداء يجوز ينحني يستخبي من الاعداء طب والصلاه هيصلي على حاله الذي هو فيه كذلك اذا كان يخشى يراه عدو فيقتله من قطاع طريق او من غيره جاز له ان هو يختبئ حتى لو ادى الامر الى ان يصلي وهو قاعد وهو قاعد او وهو منحني مثلا لو غلب على ظنه أنه لو قام في الصلاة فترة معينة يبتدي إنه البول ينزل منه يتساقط منه قطرات البول لكن هو قاعد ضامن نفسه ما فيش بول ينزل ولا غيره اللي هو مريض سلس البول وسلس البول أنواع أنواع في سلس البول ما إنسان والغالب في الناس إن يبقى عنده سلس البول إمتى وقت ما دخل تبول وبعدين خرج من دوره الميه يبقى حاسس ان في نقطه عايزه تنزل وتنزل هذه النقطه وبعد كده ما فيش حاجه لغايه ما يدخل دوره الميه مره ثانيه ليبول مره ثانيه يعني فرضنا هذا انه دخل دوره الميه قبل صلاه الظهر مباشره وبعدين خرج منها و- وهو بيصلي الظهر حس النقطه نزلت منه ودي العاده عنده هذا الشيء خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها مش هيطلع من الصلاه عشانها لا لا صار هذا من اهل الاعذار حتى طيب وبعد ذلك هيتوضا بقى من اجل الصلاه القادمه يبقى الوضوء ده كان لهذه الصلاه والنوافل المتعلقه به طيب صلاه العصر والمغرب والعشاء يبقى هيتوضا للعصر وبعد العصر ما دخلش دوره الميه فضل ماسك نفسه على وضوءه لغايه العشاء يبقى هيصلي العصر صلى المغرب صلى العشاء بالوضوء نفسه لانه لم ينزل منه شيء يبقى هذا غير ملزم بانه يتوضا لكل صلاه لان هذا عذره فقط انه بعد قضاء الحاجه يشعر بالنقطه اللي هي بتنزل منه قد يكون ظنا وقد يكون يقينا يبقى على ذلك هذا وقت ما نزلت الصلاه اللي بعدها هو هيتوضا لهذه الصلاه غير ذلك مش ملزم لا انسان اخر بيزيد به هذا الامر اللي هو السلس في البول انه على طول بينزل منه البول كل شويه كل ساعه كل نص ساعه تنزل نقطه من البول ما بيقدرش يمسك نفسه فيها يبقى على ذلك هذا مريض سلس البول ومثله مريض انفلات الريح انه الامعاء بتاعته القولون بتاعه قولون عصبي ما يقدرش يمسك نفسه يروح يخرج منه ريح يخرج ما يلحقش يمسك نفسه على ما يصلي ويرجع هنا نقول له ص- صلي بوضوء وبعدين ارجع اتوضا هيقعد اليوم بحاله بيتوضا لا لا هذا يفتح باب الوسوسه فتيجي الشريعه العظيمه ان تخفف ولذلك يقولوا أن المشقة تجلب رفع الحرج المشقة تجلب التخفيف لما يجي الشدة تشتد تشتد تشتد يجي التخفيف بعد ذلك من الشريعة العظيمة كانوا يقولون اشتدي أزمة تنفردي لما يشد الحالة يجي اليسر بعد هذا التشديد فالإنسان الذي عنده سلس البول عنده انفلات الريح يجوز له أنه هيتوضأ للصلاة ويدخل في الصلاة يصلي وبعدين غصب عنه خرج منه البول أو خرج مع أنه بيمسك نفسه في فرق بين بيدخل الصلاة وهو يسمح ب- ب- بنزول أو بخروج الريح هو يتعمد ذلك بطلت صلاته تعمد ذلك لكن انفلات أو واضح من كلمة انفلات إن هو لا ده ما قصدش حاجة ما قصدش ما حزقش عشان يخرج منه ريح وهو يصلي إذا فعل بطلت صلاته يقوم يتوضأ تاني لكن ده بيمسك نفسه مش قادر هو بيخرج منه ريح غصب عنه ما بيقدرش انه يمسك نفسه على ذلك يبقى على ذلك هذا هيتوضا وضوءا لهذه الصلاه وبعد ذلك كل صلاه فريضه يتوضا لها عند دخول وقت الصلاه يتوضا ويصلي الصلي- الفريضه وما يلتحق بها من نوافل حتى ولو كان كل شويه يخرج منه ريح كل شويه تنزل منه نقطه بول الحكم نفسه للإنسان المريض المسالك آه، رجل ولا امرأة وبعدين يركبوا له حقيبة فيها يركبوا له كيس للبول كيس للبول يحطط له آه، قسطرة وفي كيس للبول بيته. كل شوية ما فيش بقى هنا ف- ماسك البول بل- بينزل منه نقطة نقطة كل ما يتجمع حاجة بتروح نازلة على طول هذا هيبقى نفس الحكاية إن هيتوضأ لكل صلاة فريضة لصلاة فريضة وهيصلي حتى لو كان البول عمال ينزل في الكيسة وهو شايفه وبينزل فيها ملوش حل تاني في- في- يبقى على ذلك هذا معذور ولكن ليس له أن يترك الصلاة لا يترك الصلاة وليس عليه أن يتوضأ كل شوية يتوضأ يتوضأ لا ما عليهوش يتوضأ كل شوية عليه لوقت الفريضة فقط توضأ لها ثم بعد ذلك آه، مهما ينزل منه شيء. حتى لو هو بيتوضأ بينزل منه البول في الكيس ومعذور في هذا ال- ال- الأمر مثل سلس البول الجرح السائل إنسان عنده نزيف إنه إذا قام يخرج منه دم سواء عنده بواسير عنده ناسور عنده آه، ما- ما- ما- جرح غائر كل شوية ينزل منه دم مش قادر يمسك ولا شيء يعني هيتوضأ للصلاة ويبقى معلوش شيء أكثر من تاني إذا تعذر كل القيام يبقى يأتي بالقيام الذي يقدر عليه طيب يبقى المريض كأنه الشريعة بترخص له في أشياء اعمل كذا واترك كذا بحسب المرض الذي أنت فيه فمن الرخص التي تتعلق بالمرض التيمم التيمم للمريض لاحظ أن التيمم رخصة عند فقدان الماء الفقدان الحقيقي أو الفقدان الحكمي فقد الماء حقيقه ما فيش ميه اتوضى ما فيش ميه ولا في بحر ولا في ترعه ولا في ماء ما فيش ميه يعمل ايه ينتقل للتيمم فلم يجد ماء فتيممه صعيدا طيبا ينتقل للتيمم ايضا فقدان الماء الحكمي الميه موجوده امامه لكنه ممنوع من استخدامها ممنوع هتستخدم الميه عنده مرض جلدي هيزيد مرض جلدي بسبب استخدام المياه فالاطباء يمنعونه من ذلك اذا كان الامر كده يبقى هو الان حكمه انه فاقد للماء حكما حكما لان حقيقه الميه موجوده لكن الحكم بتاعه ممنوع من است- لا تستخدمها حتى لا يزيد عليك المرض يبقى مع وجود الماء ومنعه الاطباء بسبب جراحه موجوده فيه بسبب مرض جلدي يمنعه من ذلك بسبب عذر من الاعذار الطبيه ممنوع من استخدام الماء يبقى ينتقل للتيمم يبقى الذي يتيمم هو فاقد الماء حقيقه أو الذي هو وارد الماء لكن ممنوع من استخدامه لا يقدر على استخدامه بسبب مرض أو أو نحو ذلك. قد يكون الماء موجودا بير ولكن بير غويطة بعيدة القعر ومعهوش لا جردا يملى بيه ولا معهوش حبل يحطه فيه وانه ما ما ما- مش قادر يتصرف في هذا الشيء يبقى الان الماء موجود لكن لا يقدر على استخراجه هنقول له ايه هنا معذور يتيمم يتيمم للصلاه يبقى فاقد الماء الذي لا يجد الماء او انه وادد للماء ولا يقدر ان يصل اليه يمكن الميه امامه ممكن لكن في سبع في الطريق إن هيروح عليها الاسد هياكله كلب عقور هيبقى هنا ايضا هذا فاقد الماء حكما مع ان الميه الميه موجوده امامه لكنه فاقد الماء حكما ومثل ذلك من الاشياء اللي لا يقدر معها على الوصول الى الماء يبقى هيتيمم يتيمم كيفية التيمم قدمناها قبل ذلك التيمم يبقى هنا ضربة للوجه والكفين ضرب بيديه على الأرض نفض التراب اللي على إيده يمسح وجهه يمسح الكفين يبقى هو التيمم سهل جدا نيته أنه رفع الحدث أو أنه استباحة العبادة استباحة الصلاة فيتيمم يضرب باليدين على الأرض وبعدين إن شاء نفخ فيهما أو نفضهما مسح وجهه ومسح اليد يبقى هذا مش محتاج يوصل للمرفقين ولا الابطين ولا شيء هما ضربه للوجه وللكفين هي ضربه واحده للاثنين طيب هذا التيمم بالنسبه للمريض اذا كان في مستشفى يتيمم ازاي يبقى سهل ان يجيب صحن ولا يجيب حاجه وعاء يحط له في حبه تراب ووقت الصلاه تيمم بالضرب على هذا ال- ال- التراب يبقى ده ده شيء طيب يمكن ان هذا ال- ال- المريض ما- الحيطه اللي بجواره عليها شيء من التراب مش مطلوب تراب كميه كبيره مطلوب الغبار بتاع التراب الحيطه عليها هذا الغبار تكفي ان يضرب على الحيطه ويتامم منها طالما ان فيها شيء من الغبار ممكن يلصق باليدين يجوز له هذا الشيء قد يكون هذا المريض على بدنه شاش جراحه ومعمول له عمليه وعليها شاش على مواضع الوضوء على مواضع الوضوء ولو حط التراب انه يتيمم ممكن يلوث الشاش يلوث له الشيء يبقى هذا اسهل له انه يمسح على الشاش يمسح عليه مسح بسيط يبقى يبل ايده بالماء واما يجي وقت ال- الوضوء هيتوضى الوضوء بتاعه يجي على العضو اللي هو عليه الجراحه ويروح ماسح فوق الشاش ما يتيممش ولا شيء ويكتفي بهذا الشيء يبقى هنا اذا كان التراب سيلوث الجراحه اللي موجوده فيها كانسان محترق مثلا او كذا ما يقدرش انه هيضرب ايده على التراب التراب هيدخل جوه الحروق تاذيه يبقى هنا بحسب ما يتيسر له فان شاء انه توضا ومسح على اماكن الشاش يجوز له ذلك ان شاء انه هو تيمم لهذه الصلاه عن الاعضاء التي لم يغسلها اذا كان مسموحا له بذلك يبقى ال- ال- المريض إذا كان وجب عليه الاغتسال وجب عليه الوضوء ولا يقدر على استخدام الماء انتقل للتيمم انتقل للتيمم إذا كان هذا المريض مولود في مكان مش قادر على حاجة خالص محطوط جوه بتاع إزاز ومحطوط متوصل له أكسجين كإنسان محروق بدنه كله مش قادر على شيء ولا إنه يتوضى ولا إنه يتيمم نسأل الله العفو والعافية هيعمل إيه هذا الإنسان أنا نقول لك صلاة فقر طهورين لا يقدر على استخدام مية ولا يقدر على التيمم على حاله الذي هو فيه يبقى هنا بنيته ويصلي لأنه الآن فاقد للماء وفاقد لل- ال- ال- للتراب مش قادر على دي وعلى دي ويسمى صلاة فاقد الطهورين لا مية ولا تراب يقدر عليهما فيصلي على حاله الذي هو فيه طيب هو نايم ما بيقدرش لا يقوم يرفع ولا كان على حاله الذي هو فيه يصلي الشريعة عظيمة جدا والشريعة فيها تيسير طيب هذا المريض اللي نايم عامل عملية والبراز بتاعه طالع منه وكذا ما فيش حد يشله هذا الشيء ووقت العصر هيدخل المغرب ويضيع يعمل ايه الآن يصلي على حاله الذي هو فيه يبقى هنا إزالة النجاسة هذا شرط لصحة الصلاة ولكن يسقط بعدم القدرة مهما غير قادر على ذلك ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل في صلاة صلاة من الصلوات وكان يصلي وهو لابس نعله صلى الله عليه وسلم النعل في اليدين أثناء الصلاة نزعن عليه صلى الله عليه وسلم فالناس فعلوا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم ونزعوا نعالهم فبعد ما انتهت الصلاة قال ملك نزعتم قالوا رأيت نزعتنا عليك فنزعنا قال إني قد أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن فيهما شيء أن فيهما قذر يبقى إن عليه وهو ماشي صلى الله عليه وسلم كأنه ما انتبهش لشيء داس على حاجة فيها قذارة القذارة اللي هتمنع مش أي قذارة هي النجاسة النجاسة كونه نزع النعلين ولم يعد الصلاة دل على أن جزءا من الصلاة صلاها بنعلين فيهما قذر فيهما شيء يبقى الصلاة الآن العذر هو النسيان هو عدم المعرفة مش كده يبقى من باب أولى إذا كان يعرف ولكن لا يقدر على الإزالة إنسان مع النعل بتاعه لا يقدر على نزعه من من الذي في هذا المكان الذي هو فيه والنعل فيه أذى فيه نجاسة فيه دم أو شيء لكن لا يقدر على نزعه أو ثياب لا يقدر على نزعها على هذا الحال وهيضيع وقت الصلاة يبقى يصلي على حال لأنه فاقد الآن لهذا الشر ولا يقدر على أنه يأتي به يبقى هنقول لو أن المريض في المستشفى مثلا نايم عمل عملية زي ما بعض يكون عامل عملية بواسير مثلا يكون محطوط له فتيل وممنوع من أنه هو يتحرك في هذا الوقت ولغاية ما الأطباء يأذنون له ولا وقت الصلاة مش هيجمع صلاة نهارية مع صلاة ليلية لا يصلي الصلاة طالما انه مفيق عقله موجود ممكن حد يوضيه يبقى عايز حد يوضيه ويصلي على حاله نايم ما يقدرش ان هو يقوم انه قاعد ما يقدرش انه يقف بحسب ما يتيسر له يصلي على الحال الذي هو فيها حتى لو انه يقول ان الجرح بتاعه فيه نجاسه فيه دم فيه كذا يصلي على حاله الذي هو فيه انه يصعب اقول له شيل الفتيل عشان شيل النجاسه وتصلي هذا صعب جدا مش ممكن يكون يبقى هيصلي على الحال الذي هو فيها يبقى قلنا من الرخص المتعلقة بالمرض انه يتيمم عند العجز عن استعمال الماء شرعا شرعا يبقى يخاف من استخدام الماء انه يمرض يزداد المرض بتاعه الذي هو فيه او ان عضو من اعضائه يتلف ان ايده فيها جرح ممكن تحول لغرغرينه مع استخدام الماء ومنعه الاطباء من ذلك او يزيد ال ال الوقت بتاع البرء بتاعه بدل ما الجرح بتاعه ده هيصحى في يومين ثلاثه لا ده هياخد له شهر شهرين يبقى على ذلك لا يستخدم طالما الاطباء منعوه من ذلك ويجوز ينتقل الى التيمم برضه من الرخص اللي تتعلق بالمرض انه يجوز يجمع بين صلاتين يجمع بين صلاتين صلاتين اما نهاريتين او صلاتين ليليتين يبقى هنا الصلوات التي تجمع الظهر مع العصر او المغرب مع العشاء لكن الفجر لا تجمع مع غيرها الفجر لا تجمع لا مع عشاء ولا تجمع مع ظهر الفجر لابد من صلاة الفجر على وقتها العصر لا تجمع مع المغرب ما ينفعش عصر هتصلي عصر مع المغرب خرج وقتها انتهى وقتها العشاء لا تجمع مع الفجر يبقى على ذلك هنا الصلاة التي تجمع مع غيرها ظهر مع عصر في وقت أحدهما إحداهما المغرب مع العشاء في وقت إحداهما الأفضل أن يكون هذا الجمع في وقت إيه التأخير وجمع تأخير لكن احيانا ما يقدرش على جمع التاخير انه هيدخل عمليات على وقت العصر مش هيطلع الا الساعه 12 بالليل يبقى على ذلك نقول له يبقى جمع تقديم يبقى يقدم يبقى العذر الان المرض الذي هو فيه وان هيدخل عمليات على وقت العصر او بعد وقت الظهر مش هيطلع. جاز له يصلي الظهر والعصر جمع تقديم وبعد ذلك دخل عمل طلع بالليل يبقى يصلي المغرب والعشاء لما يفيق بعد ذلك على خلاف في جمع التقديم من أجل المرض ولكن إذا كان هذه الحالة كما ذكرنا جاز له ذلك الجمع بين الصلاتين من أجل المرض هذه مسألة مش متفق عليها بين العلماء ولكن هذا الأفضل هذا الذي ذكرناه هو الأفضل حتى لا يضيع الصلوات برضو المرض الذي يبيح للإنسان الجمع زي ما يقول لنا ابن القيم رحمه الله يقول هو ما يلحقه بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف الإنسان هيضعف وهيتعب علشان يقوم يصلي الصلاة على وقتها فيجوز له أن يجمع ظهر مع عصر يجمع مغرب مع عشاء لكن لا مش هيلحقه مشقة ولا غير وهيقدر يصلي كل صلاة على وقتها يبقى يلزمه كل صلاة زي ما قال لنا ربنا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يقول لنا بعض أهل العلم من خاف إغماء أو حمى نافضة أو حمى نافضة يعني حمى شديدة تخلي الإنسان يترعش بسببها ما يقدرش يقف أو كذا يبقى خايف من هذا الشيء هي عنده ويخاف من زيادتها بسبب إنه كل صلاة على وقتها يقوم ويرجع ومحتاج إنه يبقى قاعد في السرير ما يقومش جاز له يجمع صلاتين لكن في زماننا الآن نقول لو جمع بينها جمعا صوريا كان أفضل جمع صوري في فرق بين جمع حقيقي وجمع صوري جمع صوري يعني صورة جمع صورة جمع يعني بيأخر الظهر لغاية آخر وقتها وصلي العصر على أول وقتها في زماننا الآن بنقدر على هذا الشيء إن بتحسب صلاة الظهر آخر وقتها إمتى قبل العصر على طول يبقى قبل العصر ثلاث أربع دقايق اتوضيت وصليت الظهر هيكون أذن العصر وصلي العصر لكن إذا كان هذا لا متعذرا يجوز له جمع حقيقي إنه أخر الظهر لغاية وقت العصر يجمع يصلي اثنين مع بعض طالما إن له عذر المرض اللي يخاف معه أن يصلي كل صلاة على وقتها فيزيد عليه المرض أو أنه يشق عليه هذا الذي هو فيه يبقى دي مسألة الجمع مع المرض إن هيزيد المرض لو لم يفعل ذلك أو هيشق عليه مشقة مثلها الشريعة تلخص فيها أن يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين يبقى الجمع هيجمع مغرب مع عشاء مثلا سواء كان تقديما أو تأخيرا والأفضل أن يكون جمع تأخير طالما أنه مقيم لأن جمع التقديم مختلف فيه لكن مع الاحتياج لذلك جاز له فعله جاز له أن يفعل ذلك يمكن البعض من الفقهاء يذكر أنه الخوف من الموت الخوف من الموت المرض والخوف انه يموت هنا هذا الشيء يا ترى يتخيل ازاي ده يذكروا في قصه الحافظ الذهبي انه في اخر حياته كان جاء عليه وقت المغرب على ما اظنه فيها ودخل عليه تلميذه السبكي تاج الدين السبكي كان تلميذ الامام الذهبي وتاج الدين السبكي كان فقيها من الفقهاء وكذلك الامام الذهبي كان فقيها وعالما بالحديث رضي الله عن الجميع الغرض انه كان يسال كان هو بيموت بيموت وكان كل شويه يسال جاء الوقت الصلاه جاء الوقت فما جاء وقت المغرب فصلى المغرب والعشاء العشاء جمع تقديم علشان ما يموتش قبل ما تضيعش العشاء عليه انظر للخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى مع انه ليه عذر لو مات لا شيء عليه لا شيء عليه ولكن انه انه يكون ادى صلوات اليوم كمل صلاه اليوم فافتاه الاخر بانه يجمع الاثنين في وقت المغرب فجمعها ومات بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه عند الشافعية البعض يعني يقول بجواز الجمع من أجل المرض والأكثر يقولون لا رجح الإمام النووي الجمع بين الصلاتين من أجل المرض وهو الصواب أو هو الراجح وده مذهب الحنبلة ومذهب المالكية أيضا في ذلك يقولون يشترط أن يكون المرض مما يبيح الجلوس في الفريضة على أو يعني يقولوا المرض مش أي مرض مش هو مرضان شوية لا مرض إنه يمنعه مش هيقدر يقف مش هيقدر يقف يبقى هيصلي وهو قاعد يبقى بعد ذلك عذر له انه يجمع الصلاتين مع بعض اذا احتاج إلى ذلك فلا يجمع إلا مع الحاجة لكن يشق عليه الوضوء ويشق عليه الصلاة على كل وقتها المرض يزداد عنده أو أنه يصعب عليه ذلك نزلة أو أنه لا يجد من يوضئه للصلاتين ممكن يلاقي اللي يوضيه في وقت الظهر وما يلاقيش اللي يوضيه في وقت العصر يبقى هنا جمع الظهر والعصر بهذا الوضوء وبعد ذلك جمع المغرب والعشاء بوضوء إذا كان يتعذر عليه أن يجد من يوضئه لكل صلاة كالمشلول كالإنسان اللي في السرير مجروح ما ما ما, ما, ما حاطط آه، مسامير في رجليه حاطط جبس ما يقدرش على الحركة جاز له أنه إذا وجد من يوضئه صلى كل صلاة على وقتها إذا تعذر ذلك يبقى هنا صلى جمع صلاتين مع بعض إذا وجد من يوضئه على وقتها من ال- الأشياء دي يرخص للمريض فيها التخلف عن صلاة الجمعة وهيجي الكلام عن صلاة الجمعة في باب وحدها وحدها لكن أنه يتخلف عنها مريض يشق عليه ينزل لصلاة الجمعة يشق عليه ذلك إذا نزل هيزداد المرض بتاعه ما يقدرش إنه ينزل إنه يقف لصلاة الجمعة إنه يمشي في الطريق فله عذر في ذلك جاز له أن يصلي في بيته يصلي ظهرا مثلا للعجز أو المشقة الشديدة كذلك للمريض أن يفطر في نهار رمضان المريض انه يرخص له انه يفطر وده نص عليه في القران كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى فعده من ايام اخرى آه، برضو ال- المريض يمكن يكون معتكفا آه، وهو معتكف يجوز له الخروج من المسجد في الاعتكاف إذا كان في ال- في المسجد ومرض وهو في المسجد وله الاعتكاف قد يكون اعتكافا واجبا إذا كان منزورا نظر الاعتكاف ولكن مرض والمرض بيزيد عليه وهو في الاعتكاف يجوز له انه يخرج من الاعتكاف وبعدين يقضي هذا الاعتكاف لانه نزره طالما انه نزره فيلزمه قضاؤه بعد ذلك يبقى المرض يرخص له في الخروج فإذا كان اعتكافا مسنونا ما هوش فرضا واجبا يبقى يجوز له أنه يخرج ولا يجب عليه القضاء بل يستحب يجوز للمريض أنه يستنيب في الحج والعمرة في الأعمال الأعمال التي هو فيه فإذا كان مريضا مرضا نسميه معضوبا مريض مرض مزمنا مرضا شديدا لا يخرج معه على شيء بقى وكل في الحج وفي العمرة إذا كان لا هذا يقدر أنه يذهب يحج ولكن هي أعمال معينة ما يقدرش عليها زي رمي الجمرات ونحوها وكل من يقوم عنه في هذا ال- ال- الأمر يبقى هنا الاستنابة في الحج أو في العمرة أحيانا بعض المناسك اللي يمرض الإنسان والآخر كان بيعمل أعمال الحج وطاف ال- ال- ال- أو آه، وقف بعرفة وبعدين مرض مرضا شديدا اتنقل للمستشفى شبابها ودوه على بلده من غير ما يكمل هذه الأعمال يبقى الآن إذا صار معضوبا بحيث مش ممكن هيقدر يرجع تاني هينيب من يقوم مكانه بطواف الإفاضة أو بالأشياء اللي وجبت عليه كأركان للحج أما مش أركان للحج اللي هي واجبات يبقى ده مكان هذه الواجبات برضه للمريض استباحة محظورات الإحرام بس مع الفدية استباحة محظورات الإحرام إذا كان إنسان ما- مرض بحمى ومحتاج يحط ثياب عليه ثياب الإحرام مش مكفية يحتاج يلبس ثياب يلبس الثياب يلبس الثياب وعليه الفدية من صيام أو صدقة أو نسك يبقى الشريعة مش هيقول لا أموت وأنت لابس لبس الإحرام لا البس الثياب ولكن عليك الفدية مكان ذلك أيضا إذا كان الإنسان يتداوى ومع عجز الأطباء لم يجدوا إلا شيئا محرما في التداوي فيه زي ما ضربنا المثال قبل ذلك في الغصة إنسان بياكل لقمة وقفت في زوره ما لقاش قدامه إلا خمر حتى يجيزها يا إما هيموت هذا الإنسان يبقى على ذلك خلاص معذور في هذا يحرم أنه يشرب الخمر لكن في الحالة اللي هو فيها أجاز جمهور الفقهاء له أنه يشربها ليجيز هذا الشيء يعديها من زوره وما تفضلش واقفة عليه حتى لا يموت هذا الإنسان طيب هل ممكن تداوي محرم كده على طول؟ لا ما يكونش التداوي محرم وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم احنا ربنا حرم علينا أشياء وهو أعلم أن هذه الأشياء لا ينتفع بها فلم يجعل شفاءنا فيما حرم وروي هذا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ضعيف مرفوع هو موقوف على ابن مسعود رضي الله عنهما إنما جاء مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن خمور سألون النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها في الارض اللي هم فيها يعني بيصلحوا صحتهم بيد الارض كان ساقعه قوي فبيعصروا العنب ويشربوا عصير العنب عصير العنب في اوله هيبقى عصير بعد فتره هيتحول يبقى خمر فهم بيشربوه في الحالتين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا ما تعملش انه هيتحول لخمر تشربه عصير العنب مش ممكن هيقعد عندك فقال إن نستشفي به المريض المرضى بيشربوه كانوا هو بقى خمر فقال إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء إن ذلك ليس الخمر ليست شفاء للإنسان ولكنها داء من الأدواء فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أيضا المريض بسبب مرضه يقول الفقهاء يباح النظر إلى عورة المريض ولمس عورة المريض مع الحالة مع الحالة مش هيقول بقى مع الضرورة الضرورة يبقى يا كده يا يموت يبقى هنا الضرورة لا ولكن محافظة على الصحة زي مريض المسالك محتاج يذهب لطبيب المسالك حتى يكشف حتى يعرف انه يحتاج ايه كذلك المرأة او هكذا يبقى هنا الحاجة تقدر بقدرها بقدرها هيعمل عملية للإنسان بسبب ذلك جهاز الختان إنسان عملية من العمليات الصغرى يبقى العمليات الكبرى من باب أولى اللي في ذلك عنده سرطان في المسالك أو نحوه يبقى يجوز للطبيب إن هو يكشف العلاج بقدر حاجة هذا الإنسان المريض فيكون يجوز النظر إلى العورة للمداواة ومس العورة أيضا من أجل المداواة كذلك إذا كان الإنسان لا يقدر على نرجع تاني في أمر الصلاة في صور للعجز والمشقة في الصلاة إن نقول الإنسان مش قادر يقف الإنسان مش قادر يقعد في الصلاة مش قادر يركع مش قادر يسجد وهنا بحسب حاجة الإنسان ينتقل لهيئة أخرى أو لشيء آخر عدم القدرة على القيام عدم القدرة ده منصوص عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم الآية بتقول قوموا لله قانتين يبقى القيام في الصلاة قم كن خاضعا لله عز وجل في هيئة القيام وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمران عمران ابن حصين رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفاضل كان مريضا بالبواسير عنده بواسير وكان البواسير بتاعته بتنزف على طول رضي الله عنه فما كانش بيقدر يقف يعني ممكن إنسان مريض بالبواسير وتمنعه البواسير من القيام فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب يبقى بحسب القدرة فيها يمكن إذا صلى قائما ينزف نزيف شديد جدا من البواسير بتاعته مع الجو الحار اللي عندهم هناك فقال صلي قاعدة إذا كان قاعدا لا يقدر أنه يتماسك صلي قاعدة وأنت يبقى إذا كان النزيف بتاع البواسير يجعله أنه يدوخ ما يقدرش يقف صلي قاعدة إذا كان ولا حتى القود هتقدر يبقى صلي وكان عمران بن حصين من الصحابة اللي يكلمون يعني كانت ملائكة تسلم عليه رضي الله كأن مرضه كان مرضا شديدا جدا فكان ملائكة تسلم عليه فلما اشتد به المرض جدا والنزيف شديد فاكتوى اكتوى يعني طلب من الطبيب ان هو يكويه فكواه قال اكتويت كياد فما نجحنا ولا افلحنا لا لا هو لا نفع الكي فيها ولا أفلح وكنت أكلم فامتنع يعني كان الملائكة بتسلم عليه بطلوا يسلموا عليه بعد ما اكتوى رضي الله هل هذا حرام الذي فعله؟ لا مش حرام ولا غير مش حرام ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك عن الكي نهى عن الكي رأفة بالإنسان أنه الكي ألم شديد البواسير هذه المنطقة الحساسة جدا لما يتحط فيها أنه يكوي بنار يكوي نار إيه الحديدة حديده بيحطها في النار ويحطها على البواسير عشان يكويها ممكن تزود له الالم الشديد يحصل له شيء بسببها وايضا فيها تعذيب تعذيب للانسان فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ده اخر حاجه تلجا اليه في العلاج انه الكي ده اخر حاجه وفعلا في الطب ان اخر حاجه يحتاجها انه مثلا جراحه عماله بتنزف عرق بينجي يحتاج انه يحسمه بهذا الكي لكن انه كعلاج وكان العرب عندهم الكي ده علاج بل كان عندهم انه واقي من العلاج من من المرض ان الكي فيكوي علشان ما يحصلوش ما يمرضش فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب انه بيكوي ويعذب علشان ما يحصلوش مرض لا هيحصل لك مرض ده مش وقايه ولا غيره من الامراض ايضا انه فيه تعذيب للانسان وخاصه اذا كان هذا الانسان صغيرا غير مكلف ويجي وليه ياخده لهذا اللي بيكوي ويكوي له عذاب شديد جدا فكان ينهى عن الكي صلى الله عليه وسلم ده آخر ما يلجأ إليه الإنسان الكي إذا كان فعلا فيه لحسم عرق أو نحو ذلك الغرض أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار ذلك وهو مريض بالبواسير صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب فعلى جنب يبقى الطاعة بحسب الطاقة كما يقول أهل العلم فإن صلى مع الإمام قائما بعد الصلاة هيصلي مع الإمام قائم وبعدين تعب راح قاعد ما فيش مانع قعد وبعدين لقى نفسه استراح فقام ما فيش يبقى ينتقل من قيام لقعود ومن قعود لقيام بحسب القدرة والاستطاعة عدم القدرة على القيام يمكن لوجود علة بالقدمين يكون علة بالساقين يكون علة بظهر الإنسان فيحتاج أنه يصلي وهو قاعد ما يقدرش يقف يمكن علة عينين الإنسان عينه لو وقف هيحصل فيها حاجة ما يقدر عامل عملية في عينه منعينه من إن هو يقف لا خليك نايم على ظهرك ما, ما, ما تقفش علشان هذا شيء هل يجوز ولا لا يجوز آه الصواب إنه يجوز يجوز هذا الشيء وإن كان بعض الصحابة منعوا من ذلك لكن هذا محمول على الورع هذا ورع هؤلاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لكن لا نلزم الناس بالورع ورع أخذ به بعض الصحابة كالسيدة عائشة رضي الله عنها أم سلمة أبو هريرة عبد الله بن عباس رضي الله عنه هذا كله مبني على الورع لأن عندنا الآية الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج يبقى المريض لا حرج عليه فإذا جاء بعض الصحابة قالوا لا لا تفعل هذا نقول هذا مبني على ورعهم والله عليهم لذلك جاء أن ابن عباس رضي الله عنهما كان وقع في عينيه الماء بدا الميه تيجي في عينه زي ما يقول المريض عنده ميه بيضة في عينه عنده ميه زرقاء في عينه فبدا ان هو ما يشوفش في اخر حياته وبعدين بعثوا له الاطباء قالوا له سهله نعمل لك عمليه في عينك بس عشان العمليه ما تبص لازم تقعد اسبوع نايم على ظهرك ما تقومش تقف تبقى اسبوع نايم على ظهرك اذا كان يبقى هتصحى وتشوف عين الانسان غاليه جدا على الانسان لكن ابن عباس وهو الفقيه رضي الله عنه ما رضاش يفتي نفسي في ذلك ما افتاش نفسي فارسل يستفتي السيده عائشه السيده ام سلمه وابا هريره رضي الله تبارك وتعالى عنهم فافتوه بانه لا ما تعملش هذا ليه ما يعملش؟ كان الامر انه قالوا له اذا مت يعني خلال هذا الشيء كلهم قالوا ان مت في هذه السنه اللي انت فيها تموت وانت مصلي صلاه على ظهرك ما قمتش مع قدرتك على القيام على القدمين كيف تصنع بالصلاه؟ هتعمل ايه لو مت يعني ما ربنا يسالك عن هذه الصلاه فهذا ورع هذا ورع اما ان هو حرام هذا فيه نظر في مساله انه حرام ان عين الانسان من اغلى الاشياء عند الانسان عليه ولذلك فاقد النظر اللي يفقد بيتعمى هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه انه من اخذ الله حبيبتيه فليس له جزاء الا الجنه ليس يعني ربنا اعماه هنا مالكش زي معناه انه مش جزائك هنديك 100 حسنه و1000 حسنه و... لا لا ده انت جزاء انك تدخل الجنه دخلك الجنه فقط العين فالانسان بيحاول انه عينه بيشوف بيها كل حاجه عم يشوف يفرق بين النجاسه والطهاره ويفرق بين الميه والسوائل هذا العين فاذا كان الاطباء قالوا للانسان انه لا مع هنحط لك شاش لكن ما تحركش راسك ما ترفعش راسك نام على ظهرك فالصواب في ذلك انه يجوز له ذلك يجوز له ذلك هو بقى تورع كورع ابن عباس رضي الله عنه والصحابه هذا امر يرجع اليه هذا أمر يرجع إليه ويجوز له ذلك لفتوى الصحابة نقول يجوز يأخذ بالورع في ذلك ويجوز أن هو يعمل العملية بتاعته وينام على ظهره خلال الفترة ولا حرج عليه في ذلك لعموم الآية ليس على المريض من ذلك عدم القدرة على رفع اليدين في التكبير عند القيام أو غيره المريض مريض ما يقدرش انه يرفع اليدين في التكبير تكبيرة الإحرام رفع اليدين سنة رفع اليدين سنة إذا كان لا يقدر رفع اليدين خلاص ما يرفعش اليدين لا يقدر يرفع ايده بس شيء بسيط بيقول لنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم هاتوا منه ما استطعتم يبقى فرضنا انه ايديه فيها مرض يا دوبك يقدر يرفع ايده كده خلاص لكن انسان سليم يرفع ايده كده ينفع ما ينفعش لكن المريض عمل الذي يقدر عليه طيب لا هذا مريض وايده مجروحه مربوطه جنبه يرفع ايده الثانيه بس يعني يرفع الذي يقدر عليه رفع ايد واحده في التكبير خلاص هذا الذي يقدر عليه آه لا انه مريض ايديه فيها شيء اذا رفع هتيجي كده مش ممكن تيجي على هذا الشيء يبقى هو كده جاب الرفع وزيادة ما يجوز له هذا الشيء إنما هذا في المريض في المريض الذي لا يقدر يبقى صاحب العذر بقدر ال- ال- الشيء الذي عنده يرفع اليدين أو أنه يترك ذلك لكن نقول له اترك رفع لو أنه ترك رفع اليدين لا شيء عليه لا شيء عليه لكن أفضل أن يرفع حتى ولو بهذه الصورة لأنه الترك ليس فعلا إنما الفعل هذا الرفع هذا الفعل يبقى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه عليه الصلاة والسلام وإذا كبر للركوع برضه يرفع يديه وإذا رفع رأسه من السجود من من الركوع برضه يرفع يديه وهو القائل عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم يبقى هنا بحسب القدرة على ذلك ترفع اليدين وإن كان رفع اليدين هذه سنة من السنة طيب عدم القدرة على الركوع يبقى القيام إذا كان لا يقدر يقف نقول له صلي قاعدا ما قدرش قاعدا يصلي مضطجعا أو على ظهره إذا كان لا يقدر على الاضطجاع ال- يبقى ده القيام يقدر على القيام في حاجة وعدم القيام في حاجة يبقى يأتي بالقيام الذي يقدر عليه من الممكن أنه ما بيقدرش لا يركع من قيام ولا يسجد من قيام يبقى على ذلك يركع وهو قاعد لكن بيقدر أنه يقف يبقى يلزمه الوقوف في الصلاة فيها بحسب ال- ال- المستطاع عدم القدرة على الركوع الركوع ركن زي الص- زي القيام ما هو ركن زي ركن في الصلاة يبقى عدم القدرة على الإتيان بالركن ينتقل البدل بتاعه بدل الركوع هيكون له انحناء يبقى إذا لم يتمكن من الركوع يومئ يومئ يعني حرك رأسه إيماء له حركة الإشارة بالرأس وقرب وجهه من الأرض قدر للمستطاع يقرب وجهه طبعا إذا كان في الركوع ينحني براسه شوي في السجود ينحني أكثر من ال- إيه الركوع ويجعل الإيماء للسجود أخفض من إيماء الركوع هنا يمكن الفقهاء يختلفون في أداء هذا الركوع إذا كان لا يقدر على الركوع هل يأتي بالركوع من قيام يعني هو يقدر يقف بس ما يقدرش يركع آه، هيصلي الصلاة وهو قائم وبعدين في ركن القعود هي- هيقعد ويكمل الصلاة وهو قاعد طب ركن الركوع هل نقول له سيب القيام واقعد مثلا أرى الفتحة وأرى ما بعدها من سور بعدين يقعد وبعدين يركع وهو راك- وهو قاعد ولا يأتي من قيام الصواب طالما يقدر من قيام أنه ينحني بالركوع يلزمه ذلك يلزمه ذلك السجود مثله إذا كان لا يقدر على السجود يبقى هنقول له وانت قاعد على الأرض انحني يبقى هو كان قائما ما يقدرش لا ينحني بركوع ولا ينحني بسجود يبقى وهو قائم هيشير للركوع بأنه يحني رأسه شيئا ال- الذي يقدر عليه وبعد ذلك يكبر ويرفع من هذا الركوع اللي هو الانحناء وبعدين يكبر و يجلس وينحني للسجود ينحني للسجود يبقى هو جالس الآن هيجيب السجود قدر على السجود جابه ما قدرش عليه يبقى دوبك انه حنى رأسه حتى يأتي بالسجود من ذلك ويأتي بذكر السجود يبقى ده في ال- ال- السجود طالما انه قادر على السجود اتى به غير قادر عليه انحنى من القعود إذا كان لا يقدر على وضع الجبهة والأنف على الأرض السجود على الجبهة واجب والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود على سبعة آراب أو سبعة أعضاء فهنا سبعة الأعضاء الكفين اليدين والركبتين والقدمين تحطوا على الأرض والجبهة وأشار إلى أنفه معناه أن الجبهة والأنف دول حاجة واحدة الاثنين حاجة واحدة الجبهة والأنف لكن إذا يقدر إنه يوصل لكن في مرض ما هو في عنده لو لمس الأرض بالجبهة أو بالأنف يحدث له شيء يبقى ذلك بقدر ما يستطيع بقدر ما يستطيع انه يفعله اذا كان الارض ما يقدرش يتحملها عليه وضع شيء طري وضع شيء لين بحيث انه يقدر بالسجود عليه على الارض طالما انه سيسجد على الارض لكن انه هو قاعد يجيب مثلا مخده يرفعها ويحط راسه عليها لا مش ملزم بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك يبقى هنا وجد صحابيا ب- حاطط وسادة أمامه يسجد عليها بدل ما هو ينزل للأرض هي الوسادة بيرفعها إليه فأخذ الوسادة وأمره أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه من ركوعه أن يجعل السجود أخفض من الركوع يبقى مسألة السجود على الوسادة إما الوسادة هي على الأرض أصلا على الأرض وإنه هيسجد عليها سجود حقيقي ولكن هي أحن عليه من الأرض لا مانع من ذلك إنما اللي منع النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل رافع الوسادة إليه عشان يسجد عليها هو بينحني فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينحني في الركوع ينحني في السجود ويجعل انحناء السجود أشد من انحناء الركوع يبقى هنا فرقنا بين حالتين إنه ما بيقدرش يوصل للأرض أو إنه يوصل للأرض يوصل الأرض يلزمه ولكن الأرض هتبقى تتعب له مناخيره تتعب له جبهته بسبب جروح أو قروح أو شيء يتأذى به يبقى من الممكن يحط حاجة حنينة على الأرض سجادة طرية يحط مخدة طرية أو شيء بحيث إن هو يتحملها ويبقى هو ساجد على الأرض أو سجد على هذا الشيء لا هو مش هيسجد اصلا ده هو هيبقى منحني يبقى ما يلزموش يجيب حاجه يرفعها ويحط راسه عليها مش ملزم بهذا الشيء إذا كان المريض غير قادر على استقبال القبلة صورة تانية من الصور إنه هو مريض ونايم على السرير متجبس مجروح مربوط في السرير بحيث إنه ما يقدرش يتجه للقبلة طيب في حد ممكن يحول له السرير بحاله للقبلة يبقى يلزم هذا الشيء إذا كان الأمر زي سراير المستشفيات اللي أحيانا تبقى على عجل وإنه سهل توجيهها للقبلة يفعلها لا يتعذر هذا الشيء ما يقدرش انه يتوجه الى القبله يبقى معذور انه يصلي على حاله الذي هو فيه الا لو كان وهو على السرير ممكن يتحرك حركه بحيث يكون القبله او تقريبا تجاه جهه القبله يبقى اذا كان قادرا على التوجه للقبله اما هو ببدنه او بالسرير بحاله يتوجه للقبله القبله يلزم ذلك لا يتمكن من ذلك يبقى هنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها ويسقط عنه ذلك المريض العاجز عن استقبال القبلة ولا يجد من يحوله آه يجد من يحوله شوف يقول لك لا يجد متبرعا ولا بأجرة مثل يا ما تجيش تبخل بقى في هذا الشيء ما انت التمارجي اللي موجود كل شوية تديله جنيه واتنين جنيه عشان يجيب لك كذا وتيجي في وقت الصلاة تبخل مش عارف حاجة وصلي لا لا لا إذا كان هو من الممكن والله هتديله جنيه وانت قادر على هذا الشيء ويحول لك السرير ويقدر على هذا يبقى يلزمك يلزمه انك اصرف عشان تصلي لكن لا ده مش هيرضى لما ياخد 100 جنيه هجيب لك منين 100 جنيه لا مش يبقى هنا لا يكلف الله نفسا نفسها فيقول لك يا اما يكون هذا متبرعا متبرعا يفعل او انه بياخد اجره المثل في مثل هذا فعلا لان مش شغلته ان هو يوجهك او كذا فانه بيحتاج المثل ده هتديله 2 جنيه تديله 5 جنيه وانت غني قادر على ذلك غني وقادر يبقى يلزمك هذا الامر بدا استقبال القبلة على سبيل المرض إن كان عاجزا عن القيام والجلوس ذكرناها إنه هيصلي قاعدا قائما الأول مش قادر يبقى قاعدا مش قادر يبقى على جنب يبقى على جنبه الأيمن ووشه متجه للقبلة لا يصعب عليه هذا الشيء على ظهره أسهل له خلاص على ظهره يبقى رجليه متوجهة للقبلة ويحاول يرفع راسه على مخدة ولا حاجة وشه برضه ما قدرش خلاص على الحال اللي هو فيها وينظر إلى القبلة بقدر المستطاع في ذلك الإيماء كيفية الإيماء الإيماء معنى الحناء الإشارة لو ان انسان مش قادر انه يركع ويسجد يقدر الانحناء يبقى اقصى انحناء يقدر عليه يدي هيئه الركوع هنا مش هيكتفي ان هو واقف مثلا وعامل كده ويبقى ركع لانه يقدر على اكثر من ذلك ممكن ينحني بجزء من ظهره اللي ما يتعبهوش يبقى ملزم بهذا الشيء ينحني أكثر منه للسجود يبقى ملزم بهذا الشيء يبقى القادر على الانحناء انحناء كبير وبعدين اكتفى بأنه هز راسه بس ما يكفوش في ذلك يأتي بالذي يقدر عليه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ده اللي فيه. إذا وصل الأمر في النهاية إنه عاجز إلا عن الإماء بالنظر فقط وهو على سرير المرض قلنا الراجح إنه يفعل يبقى يحرك لسانه طبعا عقله ثابتا وإنه يقدر على إنه بنظره ينحني خلافا للأحناف قالوا إنه اللي وصل لهذه الدرجة يا دوبك هيصلي بعينه بس وبلسانه ما يلزموش الصلاة لكن الراجح إن طالما عقله ثابتا يلزمه إنه إنه يصلي والخلاف الخلاف موجود الخلاف موجود في ذلك حيث إن لو أن إنسان أخذ أنا بغزة بالأحناف في ذلك إني غير قادر على إلا الحركة بعيني ويشق علي ذلك يبقى هنا يسقط عنه على قول الأحناف لكن الأولى أن يفعل العجز قد يكون هذا العجز مؤقتا وقد يكون العجز على طول انسان انه فجاه لقى ايده مش قادر يحركها لقى جسمه مش قادر ان هو يقف هنا بيحصل له تشنج احيانا يبقى في الحاله اللي حصلت له يصلي على حاله الذي هو فيه هل نقول له طب استنى لغايه اخر وقت الظهر يمكن على اخر الوقت جسمك يتحل وتقدر نقول الصلاه جاء وقتها وافضل العمل الصلاه على وقتها فانت ان صليت على اول وقت هذا حسن ان اخرت لعلك تصحى وتقدر تصلي من قيام أنا. لكن فرضنا ان انت صليت على اول وقت قوي مش عرفني هعيش لاخر وقت ولا لا وانا الان مش قادر على قيام هصلي وانا قاعد لا شيء لا شيء طيب اذا بعد ما خلصت الصلاه نص ساعه آه، صحيت وبقيت كويس هل يلزمك الاعاده نقول لا لا يلزم لأحد لأنك صليت على حالة لك عذرك فيها يبقى على ذلك لا شيء عليك في هذه الصلاة الطمأنينة في الصلاة الطمأنينة في القيام هذا ركن في الصلاة الطمأنينة ولكن بتختلف من إنسان لإنسان هنا الإنسان المريض بنقول له لابد من الطمأنينة في القيام في الركوع في السجود لكن فرضنا هذا المريض على ما نزل للركوع دماغه هتنفجر راح رفع على طول راح رفع على طول يبقى هنا اما اقول له طمأنينة زي طمأنينة السليم بظلمه بظلم هذا الانسان يبقى هذا لا يلزم الطمأنينة في الركوع طالما انه لا يقدر ال- الالم بيشتد جدا يبقى بقدر ما الالم ما يزعجوش فيرفع يبقى هنا بقدر بس ان شاء الله يقول سبحان ربي العظيم مره واحده لا والله ولا لحق ولا مره ولا غيره هو مجرد ما قدرش راح رافع يبقى نقول له انحني بقى الان مكان الركوع لانك لم تاتي بالركوع يبقى هنا إذا نزل للركوع بس ما لحقش يقول راح رافع من شدة الألم يبقى نقول بس انحني شيء بسيط وقول سبحان ربي العظيم وارفع بعده تكون أتيت بالهيئات الكلام عن صلاة المريض وعذر المريض كلام طويل جدا للعلماء لكن الغرض انه المام بشيء بسيط منه بحيث المريض في مستشفى او المريض في البيت يبقى عارف انه ما فيش حاجة اسمها سقطت عنه الصلاة الا اذا كان المرض ده في المخ الانسان مريض بيتوه بيته زي ما بنلاقي احيانا واحد بيقعد معاك بيتكلم كويس جدا وبعدين شويه وهو بيتكلم بدا يخرف دخل في حاله وبعدين رجع تاني يتكلم عم- على كده على طول هنا هتقول له صلي ازاي هيدخل في الصلاه وهو هيبقى نفس الحكايه بسم الله الرحمن الرحيم وبعدين هيبتدي يخرج عن الصلاه لا شيء اخر طيب يمكن البعض يقول نحط واحد جنبه ويخليه يقوم يلقنه ويقول بسم الله الرحمن الحمد لله هنا لا يلزم لا يجب تكليف إنسان بما لا يستطيع وبما ليس لازما له لا يلزم هذا شيء لكن من الممكن إذا كان هذا الإنسان هو عقله ثابت بس بيدخل في الصلاة يقوم هيصلي الظهر خمس ركعات ست ركعات ي- ي- يلخبط في العدد فقط يلخبط في العدد اللي فيه صلي صلي واسجد للسهو بعدها صلي واسجد للسهو بعدها وصلي وابني على الظن الغالب يعني ظنك الغالب طالما انه وصل لهذه الحاله انه م- آه، اليقين عنده لا ما عندوش يقين في شيء ما عندوش اليقين بقى اللخبطه عنده كل صلاه على هذا الشيء يبقى هنا يبني على الظن الغالب ولا شيء عليه ولا شيء عليه فاذا كان والله انه بعد الصلاه سجد للسهو باعتبار ما قد يحدث في هذا حسن هذا حسن فيه احيانا يمكن يقعد واحد وراه انت في الركعه الثانيه انت في الثالثه انت في الرابعه لا مانع من هذا الشيء لكن هذا لازم يلزمه لا ما يلزموش انه يقول فيه والمرضى بيبقى بلاء شديد جدا يعني يمكن انت وانت بتسمع هذا شيء تستغربه لكن لما يحدث تجده امامك بتلاقي امر امر صعب انسان بتلاقيه عاقل قوي قاعد بيتكلم واثناء الكلام طلع من الكلام دخل في حاجه تانية خالص ابتدى يتكلم عن الماضي ويمكن في كبار السن يحصل هذا الشيء عنده زهايمر يبتدي إيه، إيه، يفتكر الماضي كويس جدا يفتكر زمان لما كان في ابتدائي وبيروح يلعب وبيروح مش عارف ايه وكده الان كلمه شويه مش فاكر مش فاكر هذا الانسان عشان تقول له صلي هيصلي ازاي هو هو يفتكر الماضي فقط لكن الان الحاضر اللي هو فيه ما ما يعملش فيمكن البعض بيصعب عليه هذا المريض ويقول لك خايف لا يموت على غير الإسلام ليه يموت على غير الإسلام ربنا أكرمه طول عمره بيصلي وطول الآن حصل له شيء في عقله آه يا أخي لعل هو هذا الإنسان أفضل منا خلاص وصل للدرجة بتاعته اللي عند ربنا وربنا رحمه أكثر من ذلك سواء أحد ال- ال- العلماء اللي كان يعني بيقرأ القرآن يختم كل ثلاث أيام يختم كل ثلاث أيام وبعدين فجأة حصل له شيء إذا بيه أحد يتكلم في حاجات تانية خالص هنا البعض يقول لا لا لو كان عالم كان هذا كلام أهل الغباء اللي يقولون هذا الشيء إنه لو كان عالم ما كانش نسى القرآن ما كانش كذا ده كلام فارغ هذا كله لكن هذا الإنسان نقول والله لعله له منزلة عند الله عز وجل بكثرة عباداته وصلها خلاص عند الله سبحانه فربنا رحمه في الباقي من عمري في هذا الشيء فأحسن الظن في إخوانك المسلمين إنسان المريض اللي وصل إلى لا يقدر على الصلاة ما تقولش آه عشان ما فيهوش خير وصل لا لا, لا. نقول إنه لعله وصل للدرجة اللي له في جنة الله سبحانه وتبارك وتعالى ولا نقطع ولا نجزم ولكن نحسن الظن إنه طول عمره أمامنا إنسان على خير فنحسن الظن في المريض يمكن في آخر حياته بدأ يهجس بدأ يخرف إنه خلاص رفع عنه التكليف في هذا الشيء وختم له بما قبل ذلك بالشيء الصالح فأحسنوا الظن في الناس يقول أبو المعالي الجويني يصلي شيخ كبير قاعدا إن أمكن معه القيام شيخ كبير قاعدا يصلي قاعدا كأنه العذر في المرض يصلى قاعدا أيضا إذا وصل لدرجة من الشيخوخة ما يقدرش على القيام مع الشيخوخة مش مريض ولكن جسمه يترعش ما يقدرش ان هو يقف فيصلي قاعدا هذا عذر من الاعذار انه يصلي قاعدا حتى لو كان نقول هو بيقدر يصوم بيقدر يصوم بس ما يقدرش يصلي قائما يبقى على ذلك يصوم انما اذا قام رجليه تترعش ما يقدرش يقف يبقى يصلي قاعدا ولا شيء عليه برضه يصلي قاعدا يقول لك ولو بتعديه ولو بتعديه يمكن اذا قلت ده مريض رجليه مكسوره مكسورة إنه وهو ماشي يتكعبل لا ده رجليه مكسورة عشان هو نط متعمدا راحت رجليه مكسورة فيها طيب لما يجي يصلي يقول له صلي قائما هيصلي ازاي قائما هذا يصعب عليه بقى الآن عذر المرض يبقى هو آثم فيما صنع بنفسه إنه كسر رجليه ولكن الآن في وقت الصلاة مش هقول له إن أنت صلي قائم صلي قائما زي عذر في ذلك يبقى حتى لو كان الإنسان تعدى على نفسه بشيء فتسبب في مرض نفسه وده وقت الصلاة الآن هيصلي صلاة المعذور ده شيء وده شيء يبقى يأسم بارتكابه المعصية وهنا يؤجر على أنه يصلي الصلاة حتى لو كان سيصليها قاعدا برضو يقول لنا العلماء من صلى فزا أو غير قائم لعذر هل يكمل ثوابه ياخد ثوابا كاملا ولا ياخد شيء من الثواب قلنا في المتنفل الذي يصلي قاعدا من غير عذر متنفل يصلي قاعدا من غير صلاة صحيحة ولا باطلة صلاته صحيحة إن النافلة بيرخص فيها الإنسان حتى تحديدا في صلاة أو الإكثار من النوافل لكن الفريضة إذا صلى قاعدا من غير عذر تصح لا تصح منه الفريضة يبقى لابد من عذر طيب وجد العذر لهذا الإنسان فصلى قاعدا ثوابه على النصف ولا ثوابه كاملا ثوابه كامل يبقى هنا هم اللي صابوا على النصف اللي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه في الحديث من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم نصف أجر هذا المستطيع للقيام وهو في نافلة صلي نافلة وهو قاعد لكن الغير المستطيع للقيام بسبب المرض يصلي قاعدا للحديث الآخر إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما يكتب له الثواب كاملا وأيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلى يعني ان انت وانت جاي بيتك رايح المسجد انت متوضي ورايح للجماعه وصلت لقيتهم خلصوا صلاه الجماعه يبقى يكتب لك كأجر الذين صلوا هذه الصلاة يبقى في هذا الباب أنه ثواب عظيم جدا الله عز وجل يعطي الإنسان على نيته قال ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه يعني الإنسان اللي بيطلب من الله عز وجل الشيء أنه يؤجر أجر عايز شهادة يستشهد في سبيل الله ومات على فراشه ولكن علم الله صدقه في ذلك بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه هنا المقصد منه النية نية الإنسان أنه يعمل الشيء نية الإنسان أنه يبذل فالله عز وجل يعطيه الأجر على ذلك لذلك يحسن الإنسان في وقت صحته في وقت ما أنت صحيح أكثر من العبادة وأكثر من العمل الصالح فإذا مرضت يجرى عليك الأجر كأنك أنت الأنصح زي ما كنت تعمل في الصلاة فرق بين إنسان وهو في صحته بيصلي الصلوات والنوافل كاملة لها وبعدين مريضة يؤجر على أنه يصلي الفريضة فقط وهو مريض ولكن يؤجر على النوافل اللي كان بيصليها قبل ذلك وإنسان آخر ما عودش نفسه ما بيصليش نوافل يا دوبك يصلي الفريضه وخلاص ومرض يبقى صلاته على قد اللي انت الان فيه لكن الاخر لانه له سابقه عمل قبل ذلك جاء في حديث للسيدة عائشة رضي الله عنها تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة فجاء فقعد إلى جنب أبي بكر فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو قاعد وأما أبو بكر الناس وهو قائم أهنا شوف الإنسان الذي ينوي الخير وتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم مرض فصلى في بيته عليه الصلاة والسلام وأمر أبو بكر يصلي بالناس وبعدين لقى نفسه صح حس بخفة مش معناه صح المرض لا ده مات في هذا المرض عليه الصلاة والسلام ولكن استشعر خفة إنه يقدر فخرج ليصلي مع الناس عليه الصلاة والسلام وقعد بجوار أبي بكر فصلى قاعدا مع يبقى هنا ما صحاش من مرض 100% لا ده شقى لأنه يقدر يمشي لغاية المسجد وذهب كان متسند ما راحش هل يلزم ذلك ويجب؟ ما يجبش ولكن الحب للصلاة جعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للناس ليفرح الناس بوجوده معهم صلوات الله وسلامه عليه وصلى بجوار أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وأبو بكر قائم يبلغ الناس يبقى على ذلك الإنسان يفعل الذي يقدر عليه الذي يقدر عليه في الصلاة صلي قائمة إن لم تقدر قاعدا إن لم تستطع فعلى جنب إذا كان يجوز لك أن تصلي في بيتك وخرجت لصلاة الجماعة هذا كان حسنا وأفضل إذا كان الخروج ستتأذى به ويزيد المرض لك أن تصلي في بيتك برضو أمر آخر إن المريض الذي يصلي في بيته لا يجوز لأحد أن ينكر عليه لا يجوز لأحد انك تقول للمريض ما تصليش ليه يا عم اطلع صلي في الجماعه وتعالى وناخدك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب وقدمات خطا في الارض شدد عليه يطلع للجماعه يزيد مرض ويموت يبقى انت المسؤول عن هذا الشيء مالكش دعوه مالكش دعوه النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش قال له اخرج صلي هو وجد من نفسه خفة فخرج كذلك المريض أدرى بحاله وجد في نفسه خفة فخرج فعل لا تنصح المريض بشيء إلا بما مثله ينصح بمثله يبقى وجدت إنسانا مريضا بيقدر يقف يبقى هنا أقول له صلي قائما صلي قائما لكن وجدت أنه بيصلي وهو قاعد وأنت مش عارف يقدر يقف ولا لا يبقى عرض في الكلام في أنه المريض قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب يبقى هنا النصيحة بحسب هذا الإنسان لا والله هذا المريض رجل على فقه وعلى علم هو أدرى منك بهذا الشيء مالكش دخل بقى ما تقعدش تنصحه بأشياء مش بتاعتك أنت هو أدرى أنه يصلي قاعد ليه ويصلي قائم ليه برضو المرضى يمكن استطرادا كتير مننا لما يلاقي مريض بسرعة وصف له دواء بسرعة تلاقيه داخل عندك ايه مريض عندك القلب انا كان عندي القلب خد نتروماك وخد مش عارف ايه وخد ايه انت مالك يا بارد في هذا الشيء ايه دخلك ياخد ولا ما ياخدش مش في اطباء بيعالجوه لا تدخل في شيء الذي ليس لك للأسف الشديد دي مشكلتنا إحنا كمصريين كلنا دكاترة كلنا أطباء المريض مش عارف مش قادر أقف لا ده أنا عندي علاج لك خد مش عارف إيه جاي لي علاج مش عارف منين خد إيه يمكن العلاج اللي ياخده ياخده يموت فيه تبقى أنت السبب في هذا الشيء هذا شيء عجيب جدا ونجد من هذا كثير كثير المرض عندي القولون ورحت للدكتور فلان لا خد كذا يعني هو الدكتور مش فاهم وانت اللي هتفهم ما انت انت كتير مننا في هذا الشيء واحيانا امل من الناس يجي انت تعبان ايه قلبك تعبان خد كذا وخد كذا وانا كان عندي كذا يا سيدي امراض القلب بتختلف من واحد لواحد انت عندك كذا انا عندي كذا الطبيب اللي بيفهم وخلاص الطبيب مالكش دعوه انت في الدخول في هذا الشيء وصفات الإخوة كتيرة قوي في الشيء وإنه لا تصلوا الجماعة وتنزل الجماعة يا سيدي ما بقدرش في الوقت الفلاني لأن بيكون عندي أزمة بيكون عندي كذا هو عنده لازم ينصح لك حتى وصل بعض الناس أجي أقفلك على الباب عشان تنزل أخدك انت بارد قوي يا اخي تيجي الشريعه ما قالتليش وقف حد على الباب عشان هذا الشيء خد من ده كتير خد من ده كتير يقول لي عندي غلطه يقول لك انا كان عندي غلطه وعملت مش عارف وحطيت دعامه ورحت كذا وعملت كذا واحجز لك عند فلان يا كل ده وتحجز لي عند فلان ما طلبتش منك هذا الشيء رجاء يا اخوانا ان ما لكمش دعوه بالمرضى المريض مع الطبيب مش معاك اما تتدخل في الشيء تزود له البلاء بتاعه البعض يتبرع خد جرب الدواء ده يروح ال- الانسان ياخد دواء تزيد عنده السيوله تزيد عنده في انسان ينفع معه علاج معين انسان ينفع معه شيء تاني الامراض متشابهه يا جماعه ب- بعض شوف الفقهاء لما يتكلم يقول لك من بط سلعته ف و- ولم يعرف منه طب فهو غارم س- هذا يعني لقى عنده ورم وقال لك ده خراج الورم ده خراج وهو مش خراج دي, دي غده من الغدد فتحها مات الانسان بسبب هذا الشيء هذا عليه الديه في هذا الشيء إن قتل خطا كذلك وصف الادويه انه لا ده انا هديك مضاد حيوي بقى انا خدته كان عندي كذا اديت له بنسلين وهو البنسلين يموته خده حصل له حصل له شيء. اديت له سلفه وعنده حساسيه من السلفه حصل له كذا ما تتدخلش في العلاج لو سمحت اللي يكتب العلاج الاطباء كتير من الاخوه خدوا الروشته بتاعتي اللي انا جبتها واصرف الدواء ده وهتبقى كويس ياخده يروح على المستشفى تاني يوم يبقى هنا في علاج ينفع معاك انت انه مرضك لابد من التشخيص الصحيح حتى يكتب العلاج الصحيح فليا رجاء من اخواننا اللي بيتكلموا كتير في الطب امسك لسانك لان الله سيسالك عن ذلك ولو انسان جرى له حاجه بسبب كلامك انت والغباء بتاعك في وصف الادويه اللي انت ما انتش عارفها أ- انت مسؤول امام الله سبحانه وتبارك وتعالى ويعني رجاء ما تقولش لحد ان عندك كذا اكتب لك كذا الا لما يطلب منك انت ال- اما كان عندك اسهال خدت ايه خدت كذا هو خد هو مسؤول عن نفسه في هذا الشيء لكن انت تبرعا ابتداء برضه عياده المريض يا جماعه عياده المريض كتير منا ما يعني في عياده المريض ما يعرفش يعود ما عندوش اداب عياده المريض يروح للمريض يقعد يقعد عنده ما يقومش يفضل قاعد عنده محتاج اللي يزقه قوم امشي لا المريض بيتململ شنو يا عيني صعبان علي يا ربنا يشفاك الله وعافاك والمريض عمال يتقلب عشان انت تغور في داهيه انت ما بتغورش لازم يدي عليك دعوه كده والملائكه 70 الف حاضرين عشان يشيلوك يربوك بره فيبقى ان, إن المريض ما تطولش عليه في الزياره هو ازيك الله يسلمك ومع السلامه ده ال- المريض الامر الثاني انه ال ال ال الانسان ال- المريض ما تقعدش تحكي له ح- قصه حياتك انت انت طرحت الانسان مريض انا مريض وقاعد في البيت وعندي جلطه وباخد دواء وباخد ويجي الانسان ده انا جات لي جلطه السنه اللي فاتت وخدت كذا وعملت كذا ورحت فلان وخد مني 20000 وخد مني 30000 طيب سمعنا الحدوته كلها ودلوقتي باخد كذا انت بتاخد ايه بقى خد ما انت انت مش دكتور اصلا مش تعرف باخد ايه ولا انت بتاخد ايه انت تقعد ساكت تتكلم عن نفسك في بيتكم مع زوجتك وعيالك اما تعود المريض يبقى هو كل كلامك في المريض شفاك الله وعافاك نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك اذا كنت محتاج حاجه اساعدك وخلاص ده. لكن تحكي حدوتك مع المرض انت بتزود المريض مرضا لا لا لا لا ما تحكيش حدوتك مع المرض انت ت- عن نفسك الحمد لله كلنا بخير كلنا ما تقولش المريض اخبار تسوء المريض وتضايق المريض يا اما ما تزوروش ما تزورش المريض فاحنا عندنا انه حب الكلام عن النفس اما تروح لمريض تلاقيه مريض تحكي عن نفسك وعن مرضك وعن لما رحت المستشفى حصل ايه و... يبقى هنا رجاء المريض عيادة المريض لتدعو للمريض تدعو للمريض وتعرف ان في حوالين المريض سبعين ألف ملك يدعون لك بخير ما تبوظش الدعوات دي بكلامك الياما بكتر الكلام عن نفسك يبقى هنا الكلام تواسي المريض كذلك الإنسان اللي حصلت له مصيبة وانت رايح تعزي هذا الانسان تقوم تظهر له الشفقه عليه والحنان بيه والرأفه بيه وكذا وما تحكيش حواديتك انت كان عندك كذا وكان عندك كذا لان المبتلى دايما يظن نفسه انه اكتر واحد فيه بلاء ما تحددوش بقى بشيء يبقى خليه هو في الحال اللي هو فيها حاول ترفع عنه البلاء اللي هو فيه بالصبر والتصبير وانه انتظر من الله الفرج في اللي انت فيه وان ربنا هيجرك اجرا عظيما يبقى هنا تصبير المريض وتصبير الانسان المبتلى وعدم الاطاله على المريض واظن كده كفايه علينا النهارده اقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين